أحباء المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة أعزائي المشاركين والمستمعين في غرفة البال توك أهلا وسهلا بكم في برنامجنا حوار الحق يشرفنا بالحضور اليوم كالعادة جناب الأب الورع القم زكريا بطرس أهلا بك يا أتسابونا يا اهلا وسهلا بيك وبالمشاهدين الكرام في حول شاشات التلفزيون والمستمعين امام شاشات الكمبيوتر منورنا دايما آه، أحبائي قبل ما نبتدي حلقة النهاردة آه، هنسأل أتسابونا أنه يرفعنا في الصلاة بعد إذنك أتسابونا بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين الهنا الطيب والحنان يا من احببتنا محبه ابديه فادمت لنا الرحمه ويا من عينك علينا من اول السنه الى اخرها يا من تهدي وترشد خطوات الساعين اليك الطالبين اسمك الباحثين عن شخصك تشرق لهم في ظلمه الجهاله بنور المعرفه لذا اسالك يا رب ان تشرق في قلوبنا جميعا لاناره معرفه مجدك في وجه يسوع البار لاجل الدم الكريم الغالي اقبل اليك طلباتنا مع صلوات قديسيك عندما نناديك بالشكر قائلين يا ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبز الكفاف اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين
أمين أمين أحبائي النهاردة هنسمع اختبار من أحد العابرين من الظلمة إلى النور أحد الإخوة اللي فعلا ربنا تفقدهم وادالهم نعمة في قلوبهم ودلوقتي صاروا من أبناء الله أي المؤمنين به آه، الأخ ميجا آه، من فضلك خد الميكروفون وكلمنا عن عمل الله في حياتك
آه، شكرا آه، اخويا احمد شكرا ربنا آه، ابونا زكريا يا مرحب على اتاحه الفرصه ان انا اقول اختباري وده فعلا آه، فرصه عظيمه الرب آه، انا بامن الرب دبرها علشان كل واحد يسمع اختباري ويشوف عمل وتمجيد الرب في حياتنا أمين امين آه، اختباري ح- يعني مش هطول عشان عارف وقت البرنامج أي.
آه، أنا في بداية مرحلة الجامعية آه، أنا أولا قبل يعني أنا كنتش بؤمن أنا كنت لما كنت مسلم كنت بدعو آه، إله الإسلام ما كانش بيجيب في حياتي فأنا كنت بحب ربنا جدا جدا بس مش عارف مين هو ربنا آه، زي ما كنا يعني المسلمين بيعبدوا الله و... و... ولكن إله الإسلام ما كانش بيجاوب أو ما كانش بي يعني مهما ندعو مهما نصلي ما كانش طبعا آه، حاجات بتتحقق في حياتنا آه، انا مرحله ايماني بدات آه، لما انا كنت مريض آه، بمرض خطير جدا آه، مرض السرطان وده في المرحله الجامعيه وبعدين دخلت ال- المستشفى والدكاتره قالوا ان انا ليا ايام معدوده آه، وبعد كده هموت آه، طبعا اهلي آه، زي ما عندنا قالوا ان هم طبعا آه، كانوا بيبكوا وكل ما يشوفوا حالتي لدرجه ان والدي كان بيعد القبر آه، والعزاء وكان بدا ياخد العزاء من بعض الجيران وفقدوا آه، كل حاجه آه، كان لي اصدقاء في الجامعه اخوه مسيحيين آه، لما عرفوا بالمرض دوت بداوا آه، يجوا قريبين مني جدا وبداوا يكلموني عن الرب يسوع انا كنتش طبعا اعرف يعني ايه الرب يسوع وال- والحاجات اللي اتعلمتها في حياتي دلوقتي آه، قالوا لي آه، لو انت بس تفتح قلبك عايزين منك خمس دقايق تصلي فيهم بايمان معانا وهنشوف عمل الرب هيتمجد في حياتك انا طبعا ما كنتش بامن لان وصلت لدرجه الالحاد في الوقت دوت آه، بس انا خدتها كده قلت انا ليه انا ما اصليش يعني انا خلاص ما عادش في فرصه وقال لي ايام معدوده واموت آه، زي ما قالوا الدكاتره فانا قابلت الفكره كده فبدات اصلي معاهم فجيت بالليل بعد ما مشوا وكده آه، فحسيت ان زي ايد الرب عليا كل جسمي بدا يتحرك آه، حسيت بسلام بعد كده آه، اليوم الثاني بالظبط آه، بداوا يعملوا التحاليل بكثره مره ثانيه ويشوفوا آه، ايه المرحله اللي وصلت فيها آه، فبدات الدكاتره تتكلم مع بعضها في الوقت دوت آه، طبعا ح- يعني كلمات طبيه انا ما كنتش بفهم آه، كانوا بيقولوا ايه ولكن آه، قالوا ان احنا اخطانا في التشخيص آه، قلت لهم ازاي مستحيل طب وال... وانت قلت عليه وانا كنت هموت وكده قالوا لنا بصراحه هنقول لك انت حصل لك معجزه ما نعرفش ايه اللي حصل لك ولكن احنا ما ما نقدرش نفسر حالتك بالظبط لان انت فعلا كنت كان ع- كان قبل بساعات عندك مرض دوت دلوقتي تلاقينا المرض كله اختفى مفيش عندك اي حاجه خالص يا يسوع
ف تاني يوم اهلي جم والدي ووالدتي واخواتي فقابلوا الدكتور الدكتور قال لهم مبروك انكم مفيش عنده حاجه فطبعا بدات الغريب في المستشفى وشفت بسمه تاني على عيون آه، اسرتي ووالدي ووالدتي وانقلب العزاء اللي هو كان بيعدوه ليا ابتدى يتقلب لفرح وبدا والدي زي ما بيقولوا ان هو ياخد اهانه من بعض الناس وقالوا اللي حصل لابنك دوت لما والدي كده ي- بدا يسال الدكاتره قالوا اللي حصل لابنك ده احنا ما نعرفش بصراحه آه، ايه اللي حصل له فجاه وده
أحباء المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة أعزائي المشاركين والمستمعين في غرفة البال توك أهلا وسهلا بكم في برنامجنا حوار الحق يشرفنا بالحضور اليوم كالعادة جناب الأب الورع القم زكريا بطرس أهلا بك يا أتسابونا يا اهلا وسهلا بيك وبالمشاهدين الكرام في حول شاشات التلفزيون والمستمعين امام شاشات الكمبيوتر منورنا دايما أحبائي قبل ما نبتدي حلقة النهاردة آه، هنسأل أتسابونا أنه يرفعنا في الصلاة بعد إذنك أتسابونا بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين الهنا الطيب والحنان يا من احببتنا محبه ابديه فادمت لنا الرحمه ويا من عينك علينا من اول السنه الى اخرها يا من تهدي وترشد خطوات الساعين اليك الطالبين اسمك الباحثين عن شخصك تشرق لهم في ظلمه الجهاله بنور المعرفه لذا اسالك يا رب ان تشرق في قلوبنا جميعا لاناره معرفه مجدك في وجه يسوع البار لاجل الدم الكريم الغالي اقبل اليك طلبتنا مع صلوات قديسيك عندما نناديك بالشكر قائلين يا ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبز الكفاف اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين
امين امين احبائي النهارده هنسمع اختبار من احد العابرين من الظلمه الى النور آه، احد الاخوه اللي فعلا ربنا تفقدهم وادالهم نعمه في قلوبهم ودلوقتي صاروا من ابناء الله اي المؤمنين به. آه، الاخ ميجا آه، من فضلك خد الميكروفون وكلمنا عن عمل الله في حياتك.
آه، شكرا آه، اخويا احمد شكرا ربنا آه، يخليك.
اخونا زكريا يا مرحب على اتاحه الفرصه ان انا اقول اختباري وده فعلا آه، فرصه عظيمه الرب آه، انا بامن الرب دبرها علشان كل واحد يسمع اختباري ويشوف عمل وتمجيد الرب في حياتنا امين.
امين آه، اختباري ح- يعني مش هطول عشان عارف وقت البرنامج أي.
آه، انا في بدايه مرحله الجامعيه آه، انا اولا قبل يعني انا كنتش بؤمن انا كنت لما كنت مسلم كنت بدعو آه، اله الاسلام ما كانش بيجيب في حياتي فانا كنت بحب ربنا جدا جدا بس مش عارف مين هو ربنا آه، زي ما كنا يعني المسلمين بيعبدوا الله و... و... ولكن اله الاسلام ما كانش بيجاوب او ما كانش بي- يعني مهما ندعو مهما نصلي ما كانش طبعا آه، حاجات بتتحقق في حياتنا آه، انا مرحله ايماني بدات آه، لما انا كنت مريض آه، بمرض خطير جدا آه، مرض السرطان وده في المرحله الجامعيه وبعدين دخلت ال- المستشفى والدكاتره قالوا ان انا ليا ايام معدوده آه، وبعد كده هموت آه، طبعا اهلي آه، زي ما عندنا قالوا ان هم طبعا آه، كانوا بيبكوا وكل ما يشوفوا حالتي لدرجه ان والدي كان بيعد القبر آه، والعزاء وكان بدا ياخد العزاء من بعض الجيران وفقدوا آه، كل حاجه آه، كان لي اصدقاء في الجامعه اخوه مسيحيين آه، لما عرفوا بالمرض دوت بداوا آه، يجوا قريبين مني جدا وبداوا يكلموني عن الرب يسوع انا كنتش طبعا اعرف آه، يعني ايه الرب يسوع وال- والحاجات اللي اتعلمتها في حياتي دلوقتي آه، قالوا لي آه، لو انت بس تفتح قلبك عايزين منك خمس دقايق تصلي فيهم بايمان معانا وهنشوف عمل الرب هيتمجد في حياتك انا طبعا ما كنتش بامن لان وصلت لدرجه الالحاد في الوقت دوت آه، بس انا خدتها كده قلت انا ليه انا ما اصليش يعني انا خلاص ما عادش في فرصه وليا ايام معدوده واموت آه، زي ما قالوا الدكاتره فانا قابلت الفكره كده فبدات اصلي معاهم فجيت بالليل بعد ما مشوا وكده آه، فحسيت ان زي ايد الرب عليا كل جسمي بدا يتحرك آه، حسيت بسلام بعد كده آه، اليوم الثاني بالظبط بدأوا يعملوا التحاليل بكثرة مرة تانية ويشوفوا آه، ايه المرحلة اللي وصلت فيها آه، فبدأت الدكاترة تتكلم مع بعضها في الوقت دوت آه، طبعا ح- يعني كلمات طبية أنا ما كنتش بفهم آه، كانوا بيقولوا إيه ولكن آه، قالوا إن إحنا أخطأنا في التشخيص آه، قلت لهم إزاي؟ مستحيل طب وال... وانت قلت عليه وانا كنت هموت وكده قالوا لنا بصراحه هنقول لك انت حصل لك معجزه ما نعرفش ايه اللي حصل لك ولكن احنا ما ما نقدرش نفسر حالتك بالظبط لان انت فعلا كنت كان ع- كان قبل بساعات عندك مرض دوت دلوقتي تلاقينا المرض كله اختفى مفيش عندك اي حاجه خالص يا يسوع
ف تاني يوم اهلي جم والدي ووالدتي واخواتي فقابلوا الدكتور الدكتور قال لهم مبروك انكم مفيش عنده حاجه فطبعا بدات الغريب في المستشفى وشفت بسمه تاني على عيون آه، اسرتي ووالدي ووالدتي وانقلب العزاء اللي هو كان بيعدوه ليا ابتدى يتقلب لفرح وبدا والدي زي ما بيقولوا ان هو ياخد اهانه من بعض الناس وقالوا اللي حصل لابنك دوت لما والدي كده ي- بدا يسال الدكاتره قالوا اللي حصل لابنك ده احنا ما نعرفش بصراحه آه، ايه اللي حصل له فجاه ولكن احنا بنؤمن ان حصل له معجزه ازاي ما نقدرش نفسر فيها آه، قالوا لي دلوقتي انت تقدر تخرج انا طبعا آه، ما امنتش بالكلام بتاعهم ان هم بيقولوا ان اخطاوا في التشخيص فبدات انا اتصل باصدقائي وقلت لهم اللي حصل آه، ايه بالظبط فقعدوا يقولوا هللويا فانا طبعا اقول لهم يعني ايه هللويا يا جماعه بس عرفوني ايه اللي حصل انا مش عارف ايه اللي حصل فبداوا يشرحوا لي ان ان الرب يسوع اله حي وهو اللي شفاك انا في المرحله دي بدات ان انا آه، عايز بقى اعرف مين هو الرب يسوع لان اللي حصل لي ده اله الاسلام ما قدرش يعمله فانا اشكر ربنا ان اسرتي مش من المتزمتين او آه، او اللي هم يعني بنقول ان هم احنا كنا بس بنصلي كده يعني علشان الناس تشوفنا احنا بنصلي ولكن احنا وصلت لمرحله اسرتي ان هم آه، كانوا معظمهم كلهم ملحدين آه، ودي الاسباب اللي فعلا بداوا آه، يبحثوا ويشوفوا وبدا يسالوني انا قلت لهم انا مش عارف ولكن لي اصدقاء قالوا لي ان الرب يسوع هو اللي عمل معجزه في حياتك آه، بعد كده بدات ان انا ابحث عن الرب يسوع واشوف مين دوت ال ال ال ال النبي اللي بقول عليه في الاسلام وهو اله وازاي النبي يشفي شخص والاله ما يقدرش يشفي شخص فبدات ابحث ولكن آه، فعلا بضع يعني آه، قابلت بعض الاخوه اللي هم فعلا بشكرهم لمحبتهم بداوا يساع- يساعدوني وعمر ما حسيت منهم باي ضغط ان هم يقولوا لي ان لازم تقبل الرب يسوع او يعني هم بس فعلا سابوا لي الاختيار وشرحوا لي عن الرب يسوع وانا خلال اول ثلاث شهور بدات اشوف مجد الرب في حياتي آه، دي اول معجزه ودي بعد ال ال ال ال ال بعدها قابلت الرب يسوع في حياتي كاله مخلص وتركت الاسلام وبعد كده شرحت الاهل كلهم ايه اللي حصل ف يعني انا بشوف ان ان المعجزه اللي حصلت هي اللي خلت اهلي يكونوا آه، منفتحين شويه وان هم يقبلوا كلامي فانا احب اقول كمان ان اهلي كلهم دلوقتي قبلوا المسيح هللويا مع أدم و... وأنا في غاية الفرح والسعادة لأن بس دي مش معجزة اللي حصلت بعد كده نعم آه، المعجزة المعجزة الثانية اللي حصلت في حياتي أنا بصراحة كل حياتي كلها معجزات امين آه، بعد ما قابلت الرب يسوع كإله مخلص في حياتي أنا حسيت قبل الرب يسوع إن أنا كنت إنسان آه، كنت ببحث على ربنا زي أي مسلم بيحب ربنا وعايز يدور عليه ولكن آه، كنا بنعبد إله آه، طبعا زي ما بيقولوا إله في السراب آه، المعجزة الثانية أنا بعد ما تزوجت فعلا آه، الدكاترة قالوا إن طبعا آه، يعني أنا فضلت خمس سنين متجوز ولكن مفيش بعد كده خلف آه، حاولنا مع الدكاترة فالدكاترة قالوا مستحيل إن آه، إن زوجتك تخلف لأن عندها هرمونات عالية وده مستحيل فلاخد لازم تاخد علاج إلى مدى الحياة لأن الهرمونات عالية وده ممكن يسبب لها آه، مشكلة آه، طبعا آه، بدات يعني مراتي تنهار شويه لكن بشكر ربنا ان مراتي آه، مؤمنه قويه جدا آه، بقى بدانا آه، نبتدي في الصلاه وب- وب- وبدانا نقول آه، الرب ان الرب يسوع احياني من الموت مرتين من ظلمه الاسلام الى النور ومن الموت الحقيقي اللي هو موت الجسد الى الحياه امين فالرب يسوع يقدر يدينا ذريه ويدينا اولاد صدقوني يعني انا بقول لكم ال- الاختبار ده وانا آه، شايف تاريخي مع الرب يسوع قدامي آه، بعد ثلاث ايام صلاه آه، وصوم آه، كنت مسافر في مكان فمراتي كده حست ان هي ايه بدات دايخه شويه فرحت للدكتور فالدكتور قال لي مبروك مراتك حامل فانا طبعا انا ك... ك... كانسان ما كنتش مصدق ولكن مجد الرب عليا في حياتي كان له آه، يعني حاجات جميله جدا بعد كده رحنا للدكتور فعشان نتاكد من الحمل مره ثانيه فرحنا لدكتور ثاني آه، قال لنا ان الجنين آه، مفيش عمليه نمو للجنين ولكن انا عارف ان دي كانت محاربه من الشيطان فبدانا آه، نرجع تاني لل- مره تانية للبلد اللي انا عايش فيها فالدكتور قال لي بالعكس الجنين بينمو نمو انا ما شفتش بعد كده نمو طبيعي جدا ودلوقتي انا عندي بنتي جميله جدا وسميتها اسم جميل جدا تمجيدا للرب يسوع وانا بصراحه يعني انا من ساعه ما انا مع الرب الرب مغطيني ب- بمجده آه، فانا آه، بشكر الرب يسوع ان دلوقتي اسرتي كلهم قبلوا المسيح آه، دلوقتي انا ما ما- ما ما بشوف الأخ... آه، بقرا لوالدي وال... و- واحب اقول كمان ان والدتي آه، انتقلت للسماء بس قبل الرب يسوع قبل ما تنتقل للسماء ودلوقتي والدي طباها طباها وال- والدي واخواتي بيحضروا الكنيسه وتركوا دين الشيطان وبدانا نسلك طريق الرب فده مجد الرب في حياتي ده مجد الرب في حياتي واحب كمان آه، يعني اذكر شيء ان بعض الاصدقاء اللي كانوا بيضطهدوني في حياتي آه، وكانوا لما بيشوفوني في اي مكان كانوا بي آه، زي ما بيقولوا يعني بيروحوا من الجنب الثاني او كانوا بي, آه، بي يعني زي ما بقول كانوا عايزين يقتلوني فدلوقتي ان ما- يعني اربعه منهم قبلوا الرب يسوع لان مم.
حصل معجزات في حياتهم وان شاء الرب هتيجي فرصه واخليهم برضو يقولوا اخبارهم بإذن ولكن انا ربنا.
بحب اقول كلمه لكل اخ مسلم آه، ده هو الرب الالهي حقيقي اللي احنا اختبرناه نعم وده الاله اللي خدنا من ظلمه آه، ال- الاسلام الى ظلمه آه، آه، من ظلمه الاسلام الى نور آه، الرب يسوع الى نور الرب يسوع انا بشكرك آه، احمد على تحت الفرصه ديت ربنا يخليك حبيبي أكون آه، فعلا بفرصه جميله وانا سعيد جدا ان انا بقول اختباري واختباري دوت تمجيدا للرب وبشكر ربنا فعلا لان ايده عليا لحد اللحظه اللي أنا بتكلم فيها ديت ايد الرب عليا في كل وقت مهما امشي بحس فعلا انا حياتي كلها اتغيرت م- مش مصدقين انا الشخص اللي كنت زمان بموت و- وكنت هكون من تعداد الاموات الى دلوقتي شخص فعندي حياة والرب هيدينا حياة كتيرة وهيدينا عمر ان انا افضل اخدمه بشكرك يا احمد ان على الفرصة ديت مرة تانية والرب يبارك حياتكم وفعلا آه، برنامج ناجح وفعلا انا بشكر آه، ال- ال- البرامج يعني بشكر آه، بالذات آه، آه، احمد على ال- العفو حبيبي على فعلاً- العفو عليك وابونا زكريا على ال- ال- المعلومات ال- الجميله اللي كان المسلم محروم منها زمان وبدات دلوقتي تكون قدامه علشان يبتدي يفكر تعيش يا يفكر حبيبي مره واثنين وثلاثه تعيش يعني انا بشكر ربنا فعلا ان دلوقتي الباب مفتوح التلفزيون مفتوح آمين.
بداوا يفهموا كل حاجه شكرا يا شكرا احمد والرب يبارك حياتك وتحياتي لابونا زكريا الله يبارك الميكروفون معك حياتك يا أحمد.
حبيبي امين يا حبيبي ربنا يخليك انا عليك.
بشكرك جدا على الاختبار ده وبعدين هقول لك ايه مجده عليك يرى ومجده علينا كلنا يرى ربنا يباركك ومبروك عليك الخلاص مبروك عليك خلاص اسرتك يا رب اسرنا كلنا يا رب وسابونا آمين.
هيبقى يصلي لنا في الموضوع ده اسر المت- المنتصرين كلهم يا رب آمين آه، اخي الحبيب المخرج دلوقتي كان بيكلمني وبيقول لي ان حبك من اللي انت قلته والناس هنا كلها حبتك لانك انت ابن يسوع المسيح ابن البركه اللي ربنا اداك نعمه واخدك في بنوته اللي هي ناتجه عن ايمانك بيه.
آمين.
الف مبروك عليك الخلاص ربنا يبارك وتسابونا آه، يا ريت تعلق لنا على الاختبار ده وتصلي لاسرنا كلها.
امين يا رب آه برضو كل يوم بنشوف اختبارات جديده مختلفه الالوان والاشكال والمداخل والاسلوب لان الله بيتعامل مع كل انسان على قده ومن موقعه نعم فكان اخونا مسلم ومش حاسس بحيويه الله وياه نعم بيدعو ولا يستجاب له آه عارف زي ايام ايليا ايوه لما كان في تحدي وقال لهم قدموا ذبيحه واحنا نقدم ذبيحه طب قدموا ذبيحه لالهكم نعم وقعدوا يصلوا لحد بعد الظهر ما فيش فايده قال لهم طب يمكن الهكم نايم قطعوا يعني آه، صلوا بجامد أوي. فقعدوا يقطعوا في جتتهم عشان يستجيب ربنا ما فيش فايده ايوه فايليا رفع يديه لفوق و- وصلى نزلت نار من السماء والتهمت الذبيحه فرق قوي نعم.
بين اله حي واله غير معلوم نعم غير معلوم ووصل إلى مرحلة الإلحاد وبعدين مرض السرطان آه، اللي وصله إلى حافة الموت وبعدين دايما أنا عايز أوضح دور الوسيط الأصدقاء المؤمنين المؤمنين نعم دورهم في العمل المبادر انهم يوصلوا الى الانسان ويكلم انقذوا نفسي من موت جسدي وموت روحي نعم فعزيزي المؤمن اينما كنت اوعى تتاخر في انك انت تمد يد المساعده لكل المحتاج يمكن يرفضك مش مشكله بس يبقى انت ايه اتقدمت وجايز جدا يفتح لك الباب ويسمع منك الكلام ما تخافش ما تخافش المعجزه بتاعت شفاء الجسد وتبعها على طول آه، ان هو عايز يعرف آه، المسيح وابتدت الاشواق والرغبه انه يعرف ومن هنا الله لازم يظهر فظهر ليه وابتدى ان هو يغير حياته ينقلها من ظلمه الى نور ومن سلطان ابليس الى حريه مجد اولاد الله والتعبيرين اللطاف اللي قالهم الجمال جدا بيقول مجد الرب علي ويده علي نعم واحنا فعلا زي انت ما قلت مجده عليك يرهى آه، ال- المهم انه بيتكلم عن التغيير اللي حصل في حياته لان المسيح بيدي طبيعه جديده وحياه جديده وروح جديد ودي النقطه المهمه المسيح مش بيدي اوامر ونواهي نعم بعد كده هو آه، بيتكلم عن آه، التأثير بتاع الإيمان بتاعه أن أهل البيت أمنوا قبلوا المسيح وده النور اللي بيشرق للآخرين أيضا أنتم نور العالم وأيضا أصدقائه اللي كانوا متعصبين ضده ابتدى أربعة منهم يقبلوا المسيح وقبل الباقي ربنا يباركك ويستخدمك لمجده آمين امين يا رب امين آه، احبائي دلوقتي هنيجي لموضوع حلقه النهارده والموضوع فانا بطلب من قدس ربنا اولا انه يسامحني اتفضل حبيبي النهارده هنبتدي نتكلم عن مم.
الاجابات والتعليقات اللي الناس بتقول على قدسك وفي شخص قدسك أي.
فلو صدر حاجه هم اللي بيقولوا مش انا لا اتفضل طبعا آه، لمدة ست سنين كان قدس أبونا بيطلب من الناس على الإنترنت وفي قناة الحياة وفي المحاورات الخاصة والعامة بيطلب منهم ردود فعايز أسأل قدسك الردود وصلت أي. صح بشكر الله أولا بشكر ربنا نعم ليه؟ انه ابتدت الناس والكتاب يتحركون، ناس كتير يتحركوا، نعم تحرك كتاب كثيرون و- وبرامج تلفزيونيه بدات تناقش ما اثرناه في برامجنا على قناه الحياه، اسئله عن الايمان، حوار الحق في الصميم، على مستوى الجرايد آه، نقص هذا الموضوع وانا عندي بعض العينات من الجرايد انا قصصات انا قاطعها عشان توضح قد ايه الاهتمام بهذا الموضوع آه، في الجرايد المصريه وغير المصريه هكذا كثيره و ده نوعيه من الجرايد اللي ظهرت قليل من كثير لان أنا ما حبش اخد الوقت في الربكه وايضا على الانترنت نعم ابتدت مواقع من الانترنت اسلاميه ترد على ال- اللي احنا بنعمله فنشكر ربنا والمجلات ايضا ودي اندهشت لما مجله الكواكب بتاعت مش الكواكب دي بتاعت الفنانين أعتقد آه.
آه، آه، لكن اهي جابتنا كفنانين يعني في الموضوع وجابت ال ال الكلام وتعليقات والى اخره نعم وايضا في روزا اليوسف ايضا ودي القصاصه من روزا اليوسف جايبينها أي آه، واكتر من كده ابتدات آه، تظهر آه، بقى الكتب بقى يعني جرايد مجلات انترنت ابتدت تظهر كتب أي متعددة في هذا الموضوع أنا معايا أربع كتب هم منهم أجوبة عن الإيمان عن أجوبة عن الإيمان ومقدم ليه عمر أي آه، عمارة والمناظرة الكبرى و رد آه، على القرآن ادي اثنين أربعة ثلاثة وادي الرابع آه، كتاب آه، في الرد على القس المفلس وإن شاء الله يعني نقدر إن احنا نرد على كل حاجة من دي ونبين آه، كلام الناس اللي فيها بإذن ربنا بإذن ربنا طب قدس أبونا آه، الكتب والبرامج اللي على صدرت- فكرة على فكرة كنت عايز أقول حاجة مهمة اتفضل
عايز اقول ان الردود ديت وان رد الفعل للكلام اللي احنا بنقوله اي بيمشي في مراحل ازاي اي نظريه جديده اي اي نظريه جديده اي كلام جديد اي بيخش في مراحل المرحله الاولى في البدايه اي بيكون الرفض للفكر رفض.
الجديد اي فكر جديد حد بيطلعه بيرفضوه اي في غضب نعم
واستنكار وتهديد بالقتل دي الانطباع الأولى لأي فكرة جديدة بتظهر نعم يخشوا في مرحلة تانية وهي إعادة القراءة بأعصاب مضغوطة بيقرأ منفعل بس كاتب انفعال عشان يجمع آه، ما يراه من أخطاء للرد عليها نعم
ويكيل الاتهامات لصاحب الفكرة ويرميه بالجهل والانحراف والعمالة نعم لإسرائيل والأمريكان وبتاع اي دي مرحلة تانية اي ممكن ينتقل الموضوع إلى مرحلة تالتة إيه المرحلة التالتة؟ تكون الأعصاب أكثر هدوءا وتبدأ عملية تقييم علمية منطقية فتنكشف للباحث بعض النقاط المضيئة فلا يستطيع أن ينكرها نعم ده تقدم طبعا وبعدين بناتي إلى مرحلة رابعة عندما يتبنى الباحث هذه النقاط الإيجابية قاتل ثم تتوالى المراحل الإيجابية بعد ذلك عشان كده أنا بشكر الله أن العالم الإسلامي قد تجاوز المرحلة الأولى اللي هي بتاعت إيه؟ التهديد بالقتل أي ويمر الآن في المرحلة الثانية مرحلة الرفض الأولانية أي رفض وبس عايزين يقتلوا لكن بيخشوا دخلوا في المرحلة الثانية وهي النقد مع التجريح أي مع العلم ان كتير من المشاهدين لبرامجنا قد اجتازوا مراحل متقدمة سرا نعم بسبب الخوف جميل والعجيب انه للان لم يجاوب الازهر كل دي ردود من بره لكن الازهر ما طلعش ردود رسمية منطقية علمية بالدليل والبرهان
أي مما دعا ناس كتير قوي من الكتاب زي ما هنشوف ابتدى ينقد الازهر وصمته عن الكلام أي المهم ان البرامج بتاعتنا أي القت بكثير من الاحجار في البركه الراكده لتحريك مياه أمين التي ظلت راكده اكثر من 14 قرن من الزمان فنشكر ربنا من أمين.
قبلها امين نشكر ربنا طب قدسك ذكرت لنا ووريتنا شويه كتب دلوقتي اللي هي المفروض انها ردت على كلام قدسك في البرامج مم.
في فضائيات وفي التال توك وما الى ذلك مم.
آه، ممكن تبقى تعرضها لنا وعلى سبيل المثال خلينا ناخد اول واحد منهم اللي هو اجوبه عن الايمان
أجوبة عن الإيمان أجوبة عن الإيمان والرد على افتراءات وأكاذيب القم الزكريا بطرس وقدم له الدكتور محمد عمارة نفس الدكتور عماره آه، عمارة طبعا وانتظرت أن يرد على تساؤلاتي بخصوص الأسئلة اللي طرحناها عن الإسلام ايوه القرآن والناسخ والمنسوخ والتناقضات والإخطاء العلمية وإلى آخره نعم والأحاديث وال- انتظرنا إن إحنا حد يرد علينا من ال- آه، الكلام ده عن الحاجات اللي هنسألنا عليها إيه.
ولكني فوجئت بأن الكتاب يتهرب من هذه الأسئلة
مم.
ويعرض في كل صفحاته مواضيع الإيمان المسيحي التي تكلمت عنها باستفاضة في قناة الحياة نعم والإنترنت والكتب المواضيع التسليس والتوحيد تجسد الله وصلب المسيح كلها مواضيع من اللي احنا المسيحية وليس فيها أي رد واحد على ال- العقيدة بتاعتنا و- ويتفاخر الدكتور عمارة يتفاخر بهذا الهروب الكبير نعم ويقول في المقدمة صفحة صاد ما ال- ال- المقدمة حاطينها ألف ب ج د آه، إلى صاد واخد بال حضرتك ايوه فبيقول في صفحة صاد أن مؤلف كتاب أجوبة عن الإيمان ده ايوه قد نقل المعركة إلى ميدانها الطبيعي الحقيقي إلى العقائد التي يؤمن بها هذا القمص ومن على شاكلته إلى عقائد الثالوث التجسد الكفارة الله طب فين الردود امال اسمها أجوبة على الإيمان ليه؟
ايوه طب احنا بنتكلم على الثالوث وده تح... انا سألت فيها حاجة انا ما سألتش وبعدين يقول لك نقل المعركة يا خبر ابيض لماذا تحولون الحوار الى معارك هي دي اللغه اللي بيفهموها ومحاولة التفاهم إلى تصادم أما عن العقائد التي أؤمن بها من تسليس وتجسد إلهي إلى آخره فأنا لم أتساءل عنها ولم أطلب أي أجوبة عنها عشان يكتبوا أجوبة عن الإيمان ويجيبوا لي التسليس وت- أنا أسأل عن المواضيع الإسا- الإسلامية فأجيبونا أجيبونا فالتهرب من الإجابة نعم دليل العجز عن الرب نعم ولا لا أكيد وأنا رأيي إن دي محاولة بذيئة ورخيصة لتسويق كتاب ليس له من سوق عايزين فلوس بالظبط بياخدوها تجاره بقى طب- يحط اسم القدس زكريا آه.
يبقى كله هيتباع طب آه، ال- التقديم اللي عمله الدكتور عمارة اللي هو كان اتكلم اتكلم عن قدسك قبل كده وقال ان قدسك بتشرشح لرسول الله آه، بيقول ظاهرة القمص زكريا بطرس هاي لماذا؟
إذا- يا ريت تقول لي أدي ما- هي بيقول كده آه، الحقيقه اعتبر الدكتور عماره انني ظاهره بس شوف فسر الظاهره ازاي اه فسر هذه الظاهرة بقيامي بحركة تنصير المسلمين وده مش من شأن الكنيسة الشرقية ده كان الغزو الاستعماري بتاع الكنيسة الغربية ده فهمه يعني ايوه خد بالك فالظاهرة الغريبة ان انا بقيت بعمل زي الكنيسة الغربية واستعمار وانكرت وطنيتي وقال ايه لقد بدأ التنصير الذي يسمونه تبشير تنصير اللي يسمونه تبشير كزو- كجزء من الغزوة الاستعمارية الغربية للشرق ويقول مارسته مذاهب النصرانية الغربية البروتستانت والكاثوليك ده الكلام ده كاتبه في صفحة ح من التقديم بتاعه وأضاف لماذا دخلت الكنائس المحلية اللي هي المصرية في وطن العروبة وعالم الإسلام لماذا دخلت ميدان العمل على تنصير المسلمين يا سلام بعد أن كانت شديدة الحذر خايفة من دخول هذا الميدان على امتداد تاريخها مع الإسلام والمسلمين وكاتب هذا الكلام في صفحة ألف من التقديم لماذا دخلت واستطرد قائلا في إطار هذا المخطط الغربي لتنصير المسلمين جاء الحديث عن المتغير الجوهري بقى في نعم.
تغير والجديد الذي رسمته النصرانية الغربية شو خد بالك ايوه رسمته النصرانية الغربية للكنائس المحلية الشرقية يعني الغرب هو اللي بيقود كنيسة الشرق اه في عملية تنصير المسلمين كلام زي الكلام ال... ما أنا مش عايز أغلط في حق الناس لأن أنا بحب الإنسان أي إخراج الكنائس الشرقية من وطنيتها ده الوطنية أنها تظل صامتة الوطنية أنها ما تتكلمش عن وصية المسيح منطق مغلوط.
أخرجتها من وطنيتها ومن انتمائها الشرقي بقت الغرب وتوظيفها في عملية تنصير المسلمين الكلام ده في صفحة سبعة سين
أيوة.
وأكمل حديث قائلا في إطار هذا المخطط المكتوب والمعلن
ده بقى آه.
مخطط كمان آه يجب أن نرى ال- ظاهرة القمص زكريا بطرس قمص الكنيسة الأرثوذكسية المصرية وجهود الساعية في تنصير المسلمين من خلال حلقاته التلفازية كتب الكلام ده في صفحة إيه؟ شين اه
ثانيا ادعى فضيلته أن المسيحيين منذ الفتح العربي لمصر مسميه الفتح وهو حقيقته الاستعمار يعني طبعا لمصر يقدرون دور الإسلام المسيحيين بيقدروا دور الإسلام شوف دور الإسلام ايه بقى بيقول اهو أيوة.
واحد سماحته كتبها في صفحة ت في التقديم والحاجة التانية وعدم اط- عدم الاضطهاد أو القهر الديني شوف التمويه كتبها في صفحة ب من التقديم وشوف بقى المزيد وأن عمرو بن العاص لم يرتكب شيئا ما سلبا أو نهبا وحافظ على الكنائس ببجاحة في صفحة ب كتب هذا الكلام هو بيقرا انهي كتب تاريخ
آه، كتب الصفراء وهذا كلام عار عن الصحة تماما ويحتاج إلى كشف هذا الخداع وهذا ما سوف آه، أتكلم عنه وأفعله حالا امين لست أمين.
أدري ولست أدري لماذا يضحي الدكتور عمارة وحضرات الشيوخ الأفاضل المسلمين نعم.
بمصداقيتهم نعم وأمانتهم العلمية وهم يدافعون عن الإسلام طب ما تخليك صادق نعم.
وتكلم كلام سليم نعم لو تسمح لي أتسك آه، تعليق بسيط اتفضل آه، إذا كان هو بيقول أن زكريا بطرس القم زكريا بطرس ظاهرة فأنا أقول أنه ثورة لأن هي مش ظاهرة الس- آه، آه، التنصير المسلمين هو ثورة على الاستعمار وإعادة المسلم لمسيحيته الأولى
آه مش ده رأيك يعني ده رأيي أنا وبعدين إن كانت جريمة إن الناس تيجي للمسيح أو إن إحنا نط- إن نبشر بالمسيح فالأولى إن هم يحاكموا المسيح إن استطاعوا لأن هو اللي قال لنا دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به وها أنا معكم إلى كل الأيام دلوقتي أتسبونا الموضوع عن فضل الإسلام على المسيحية في مصر ده موضوع بالنسبة لي أنا بصراحة ينقط ممكن تعلق لنا عليه آه بكل تأكيد طبعا لا بكل تأكيد شو عزيزي كلام الدكتور عمارة مع كل احترامي لشخصه مع عدم موافقتي على كلامه نعم كلامه يفتقر إلى المصداقية فأين حماية الاستعمار العربي لأقباط مصر مما سجله التاريخ عن المذابح البشعة التي ارتكبها العرب الغزاة ضد المسيحيين في طول البلاد وعرضها
نضيق لضيق الوقت طبعا بتاع البرنامج ولخروج هذه المواضيع عن أهدافنا فقط أذكر له آه، م- بعضا مما جاء بكتب التاريخ قليل اتفضل
تقول الدكتورة سيدة إسماعيل كاشف نعم وهي أستاذة التاريخ بكلية البنات في القاهرة نعم في كتابها عبد العزيز ابن مروان ضمن سلسلة كتب أعلام العرب نعم وكتبت في صفحة 132 بتقول إيه إنما لا نجد في المراجع القديمة ما يشير إليه بعض المحدثين من الكتاب نعم من أن الأقباط استنجدوا بعمر بن الخطاب لينقذهم من ظلم الروم ما فيش نعم فيش مرجعية أي
منين ده بيقول إن احنا استنجدنا والواقع أن الأقباط لا يعتمدون على البشر لأنه مكتوب ملعون كل من يتكل على ذراع بشر والتاريخ بيدينا أمثلة كتير قوي أكتفي بمثل منها حدث أيام البابا بطرس الجولي البابا رقم 109 جاء آه، وده كان موجود في أيام محمد علي باشا
عظيم جاء سفير آه، روسيا يعرض على بابا الأقباط حماية قيصر روسيا للأقباط في مصر الأقليات نعم فالبابا سأله قال له والملك بتاعكم ده آه، بيموت هيموت فالسفير قال له طبعا ما فيش حي الا لما يموت أكيد قال له اه بس تعرف انت ان احنا تحت حكم ملك لا يموت أمين هو الله أمين فاحنا ما بنعتمدش على بشر ولا روسيا لا غير روسيا أيوة.
ولا العرب أي
طب تعالى بص بقى لواحد من مؤرخي الفتح العربي ده او الاستعمار العربي أي كان موجود في الايام نفسها اسمه يوحنا النيقوسي أي
وللاسف الشديد آه، ال- ادعى الدكتور عماره ان يوحنا النفيوسي قال في مقدمه م- م- عماره كتب في المقدمه أها.
صحيح الكلام الغريب اللي جاي ده قال ان يوحنا النفيوسي كتب ان عمرو بن العاص لم ياخذ جي- شيئا من مال الكنائس ولم يرتكب شيئا ما سلبا او نهبا وحافظ على الكنائس طول الايام يا سلام طيب يا حبيبي ردك ايه يا عزيز الفاضل على اللي كتبه يوحنا النقيوسي هذا في الفصل ال 112 من كتابه تاريخ مصر لو كان كلامك صح كتب الكلام اللي جاي ده ليه اقول لك على كلام اللي قال ان العرب استولوا على اقليم الفيوم وبويط ده من ضمن الغزوات يعني أي واحدثوا فيهما مذبحه هائله ادي مذابح
نعم ويذكر ايضا في ما انا مش عايز اطول في الاعراب دي لان اصلا الموضوع ده مش تبعي يعني مش أيوة.
مش اهتمامي نعم ويذكر ايضا في نفس الفصل قائلا اتى المسلمون بعد ذلك الى نقيوس ودي المدينه اللي كان عايش فيها هو أيوة.
عشان كده اسمه يوحنا النقيوسي واستولوا على المدينه ها شوف اللي جاي وقتلوا كل من صادفهم في الشوارع وفي الكنائس قاتلوا ثم توجهوا بعد ذلك إلى بلدان أخرى وأغاروا عليها وقاتلوا كل من وجدوه فيها ويكمل يقول بقى يوصل لنقطة يوحنا النفيوسي نعم يوصل لنقطة ويقول إيه وهنا فلنصمت ليه؟ لأنه يصعب علينا ذكر الفظائع التي ارتكبها الغزاة العرب عندما احتلوا نيقيوس في يوم الأحد 25 مايو سنة 642 ميلادية ادي الفظائع اللي بيقولنا أيوة.
كتابش وعن عمرو بن العاص بقى سلبه للأموال ونهبه لخير مصر وهكتفي بقطعة كتبها مؤرخ مسلم أي اسمه المقريزي كتب في الخطط المقريزية جزء واحد صفحة 309 وقال أراد عثمان عثمان بن عفان أي رضي الله عنه ده الكلام بتاع الراجل يعني الخليفة نعم أن يكون عمرو بن العاص متخصص بس على الحرب لل... يعني وزير حربية يعني. وأرسل عبد الله ابن سعد ليكون على المالية على الخراج نعم الضرائب والجزية فتصور عمرو يرد عليه يقول له إيه اسمعوا وعوا عمرو يرد عليه أنا إذا كماسك البقرة بقرنيها وآخر يحلبها ورفض الأوامر فعزله عثمان بن عفان مصر يا دكتور عمارة في نظر الغزاة وفي مفهومهم إنها بقرة حلوب بقرة ح... بيمسكوها بقرونها ويحلبوها أما حديث الدكتور عمارة في مقدمة الكتاب عن سماحة الإسلام فهي بكل تأكيد نكتة فكاهية أكيد بالتأكيد أراد بها الدكتور عمارة أن يثير أشجان المسيحيين ويكفي قراءة لبعض بنود الوثيقة العمرية بتاعت عمر نعم
التي طبقت على أقباط مصر وأذكر بعضا مما جاء فيها واحد ألا يحدث النصارى في مدينتهم ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة رهب ولا يجدد ما خرب منها زي الخط الهميوني ولا يعلموا أولادهم القرآن طب امال بتعلمونا في المدارس ايه القرآن راح عهد عمر نعم ولا يركبوا ركائب بسرج يركب الحمير من غير بردعة وأن ي- يشدوا الزنانير على أوساطهم عشان يبانوا أنهم نصارى من بعيد زي العبيد يعني زي في الجاهلية.
العبيد ولا يظهروا صليبا يعني ما كانش حد يقدر يحط صليب كده ولا شيئا من كتبهم في طريق المسلمين ولا يخرجوا الشعانين بتاعتهم الاحتفالات ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة في كنائسهم ولا يرفعوا أصواتهم على موتاهم تساؤلي هل هذه السماحة سماحة ايه اللي انت جاي تقول عليها يا فضيلة الدكتور عمارة سماحة طيب قدسك ال- الموضوع ده يطول وزي ما قلت لك قلت ما هوش المجال اللي قلت لك بتقول بتخوض فيه لكن عايز اسال عن آه، كلامه عن تنصير المسلمين أيوة.
فانا واحد من الشاهدين انك مذنب
مجرم
انا ما وجريمة اقدرش تنصير المسلمين آه ده شرف نشكر ربنا جريمة شرفية بداية أحب أن أوضح الخطأ الذي سقط فيه فضيلة الدكتور العلامة الدكتور عمار ليه؟ لأنه يتعرض لأمور لا يفهمها نعم ولم يدرسها ولم يعرف شيئا عنها الخطأ اللي وقع فيه التبشير والتنصير الفرق نعم.
بين التبشير والتنصير يقول لك التبشير الذي هو التنصير لا يا دكتور لا التبشير شيء والتنصير اللي هو التعميد شيء آخر بولس الرسول يقول إن الرب لم يرسلني لأعمد بل لأبشر نعم هو في فرق بين العماد والتبشير يا دكتور فالتبشير هو وصية المسيح للكنيسة العامة في كل بقاع العالم شرقا وغربا عندما قال اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا يعني بشروا بالإنجيل للخليقة كلها في مرقس 16 15 لكن التنصير يا عزيزي اللي اللي هو التعميم نعم.
فهذا لا يمكن إتمامه إلا بطلب من الإنسان نفسه فالإنسان نفسه نعم ففي يوم الخمسين قالت الجموع لبطرس الرسول بعد التبشير بعد ما تأثروا قالوا له ماذا نفعل أيها الرجال الإخوة لكي نخلص لما سألوا قال بطرس توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم المسيح إذا فدور الكنيسة شرقا وغربا هو تنفيذ وصية المسيح بالكرازة أو التبشير بمحبة المسيح وخلاصه نعم
وعايز اقول لك يا فضيلة الدكتور عمارة انه حاشا للكنيسة الشرقية ان تقصر في وصية الكرازة على مدى التاريخ وتستنى عبل الغرب ما يقول لها بشروا لا يا حبيبي بس انت مش دريان ولكن اللي خلى الموضوع ظاهر وفجر الموضوع عند سعادتك او فضيلتك وعند غيرك في العالم العربي الإسلامي كله أنه قد أتاح الرب لي وسيلة عامة علنية لتوصيل محبته وخلاصه إلى كل بيت بلا حدود أو مانع أو عائق فصارت ظاهرة ملفتة ولا تأثير لكنائس غربية أو شرقية على ما أقوم به ثم ما هو العيب في المناداة بالتبشير العيب ألا يقوم المسلمون هم أيضا بالدعوة للإسلام حلال عليهم حرام علينا إيه رأيك يا دكتور على الأقل نحن نبشر بالحب أما الإسلام فيدعو بالسيف لقد أتيحت لنا فرصة الحرية للكلام والتعبير والتبشير فكيف نهملها ونقصر في حق الناس علينا نحن مديونين للناس ان احنا نوصل لهم النور والنعمة اللي احنا عايشين فيها ليكون لهم حياة شركة مع الرب مقدسة في الأرض وحياة أفضل هناك في السماء آمين امين امين آه، اسمع اردت ان اقول لك بيتان من الشعر قالتهم ام كلثوم في اغنيه من اغانيها امن الحق انهم يريدون الماء صفوا وان يكدر وردي امن العدل انهم يطلقون الاسد منهم وان يقيد اسدي المعيار بمكيالين مش كويس وبعدين شئت ام ابيت كلمة الله هتوصل لبيوت كل الناس في مصر والوطن العربي وكل الدول الإسلامية هتوصل البرامج لبيوت المصريين وخ- وخ- وخلافهم من إخواننا من العرب وكل المسلمين هيسمعوا رسالة الخلاص شئت أم أبيت يا دكتور عمار لأنها رسالة حب أمين لجميع الناس أمين وواجبنا أن نوصلها إلى الكل أمين آمين.
أمين أدمن من فضلك ناخد الميكروفون دلوقتي أنا عارف إن الموضوع هيحمس بعض الناس فيا ريت آه، نترفق في الحديث اتفضلوا في بأول مداخلة
شكرا جزيلا يا احمد وشكرا يا بونا وشايفه النفري عمال يكتب على ال text احترموا ديننا ودين اهالينا طيب يا نفري معاك المايك لو تحب تتكلم مع بونا معاك الم...
احنا بكل اصرار احنا بنحترم الدنيا حبيبي احنا كمان يعني اللي عايزين نحترم اما ده امر غريب بصحيح هو عايز قلت لك تحترم دينه ودين اهله دين اهله احنا بنحترم الاديان احنا بنحترم الناس لكن الدين اللي كده وكده ما بنحترموش بصراحه اتفضل يا نفر طب الاستاذ النفري لو موجود يتفضل
كويس اوكي اول حاجه انا عندي اعتراض على على تعبير ان ابونا زكريا ظاهره حتى لو كانت من وجهه نظركم ظاهره ايجابيه ومن وجهه نظر المسلمين ظاهره سلبيه لكن تظل كلمه ظاهره تحمل مضمون ان هي لها بدايه ولها نهايه لها وقت محدد في مكان محدد بشكل محدد وتنتهي انا اظن ان ابونا زكريا يعني يفوق فكرة الظاهرة وانه علامة في تاريخ التاريخ الانساني عموما والتاريخ الاسلامي خصوصا وتاريخ مصر بقى على وجه قدس الاقداس يعني وانا بقول ده بشكل موضوع محايد ان ابونا زكريا وانا برضو عندي تعليق على فكرة ان هو ابونا انا عايز اسميه مولانا زكريا انا فاكر اول مرة انا وناس كتيرة جدا سمعنا مولانا زكريا آه لم نكن نصدق انه مسيحي تخيلنا انه فقيه في الاسلام او انه كان شيخا اسلاميا وتحول الى المسيحية فانا ما زلت مصمم على فكرة انه مولانا زكريا وانت مولانا زكريا مشكلتك تكمن في عدة نقاط اول نقطة انك صوت كنت صوت لمن لا صوت لهم يعني انك منذ 1400 عام كان هناك صمت مسيحي عجيب الشكل والمنوال كان هناك صمت يهودي عجيب الشكل والمنوال كان هناك صمت من كل الفئات القرآنية والشيعة عجيب الشكل والمنوال الى الى ان جاء ملء الزمان واتيت طبعا مع اختلاف التشبيه وتكلمت بجرأة لم نكن نعهدها في مصرنا الحبيبة او في العالم العربي المشكلة الثانية ان انت حضرتك يا مولانا اتكلمت بشكل موضوعي يعني كنت مرآة عاكسة لما نحن تعلمناه كمسلمين او كمسيحيين او كبهائيين او او كشيعة احنا تعلمنا الاسلام باسلوب التكرار باسلوب الكتاب لكن لم نكن ناقدين للاسلام فانت جيت بمرآة عاكسة تنقد نقد موضوعي وتضع الاسلام منذ 1400 سنة تحت المجهر تحت مجهر الفحص والرصد ان نقرأ احاديث كنا نقرأها دون ان نفكر فيها نقرأ ايات دون ان نفكر فيها نكرر كل شيء كالبغبغاء دون ان نفكر في شيء فيه حضرتك جيت حطيت لنا 100 علامة استفهام و100 علامة تعجب على القرآن والسنة واسباب النزول لكل هذه الاشياء النقطة الرابعة والخامسة والستة ان حضرتك دخلت في كتاب اعطى نفس الحق ان يقول على اليهود انهم قردة وخنازير ولا يقبل النقد ان يقول على المسيحيين انهم اهل جزية واهل ذمة ولا يقبل النقد انه يعطي نفسه كل الحق ويأخذ من الاخر كل الحق بكل جرأة عجيبة جدا انا يعني انا مستغرب جدا ان احنا كمسلمين ازاي نقبل ان احنا في كتاب ربنا نعمل ده في كل البني ادمين ولا نقبل ان حد ينقدنا انا اظن جاء الوقت لكي ناخذ نصيبا قليلا قليلا قليلا جدا مما فعلناه في البشريه منذ 1400 عام نحن فعلنا الكثير وما زلنا نفعل على يد الزرقاوي وابن لادن والظواهري وانا اظن ان احنا نحتاج الى يد مختلفه وهي يد مولانا ابونا زكريا فعلى يديك كلمتين نضع الاسلام والقران تحت المجهر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليك سلاما من لدى ملك السلام يسوع المسيح أراك إنسانا متعقلا تعليقك يا أتسابونا أنا بشوف في النفري مسلم مستنير ويعني ودول القلة الحقيقة يعني اللي بيقدر يحكم بتوازن في الأمور من غير ما يتحيز لجانب فاحنا انا بعتز بالنفري في ارائه وافكاره الحقيقه ك ك كشخصيه مستنيره اسلاميه بتتكلم على الحق بس الظاهره لها بدايه ولها نهايه ولكن الموضوع ليس بظاهره ولكنه علامه على الطريق في التاريخ أنا بشكرك فعلا ب- لوجهة نظرك هذه وأنا أرجو أن الله يستخدمني لمجد اسمه وعلامة موجهة إلى النور والحق ك- تقول علي أن أنا مولانا أنا أنا ما استاهلش أن أنا أكون مولانا يعني أنا خادم للكل ولكني مخلص مع نفسي ومع إيماني ومع حبي للآخرين فأفحص وأدرس علشان خاطر أخرج الحق من الظلمة إلى النور أنا بشكرك لتحليلك الكبير على المشكلات اللي هي بتقول عليها آه، صرت صوتا لمن لا صوت له والمشكلة الثانية الموضوعية وتضع الإسلام تحت المجهر و- والكتاب اللي بي- بيدعي على اليهود والمسيحيين وبيعطي نفسه كل الحق وما فعله آه، المسلمون آه، خلال 14 قرن بيوضع تحت المجهر أنا بشكرك من كل قلبي وأتمنى أن الكثيرين يحذوا حذوك وربنا يرشدنا إلى طريق النور والحق آمين امين شكرا اخ النفري على مداخلك مداخلتك آه، للاسف دلوقتي مش هيكون في مداخلات تانية فقدسك تدينا فصحى روحيه في كتاب الله عن الاستناره آمين آه، أحبائي آه، احنا بنتكلم عن إشراقة النور الإلهي واستنارة النفس البشرية وأقرأ جزء تاني من آه، إنجيل معلمنا يوحنا البشير والإصحاح الثالث يقول وهذه هي الدينونة أن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور حد بيعمل كده أيوة ازاي لأن أعمالهم كانت شريرة السبب لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لئلا توبخ أعماله وأما من يفعل الحق فيقبل إلى النور لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة كلام رائع جميل كلام رائع الناس لما بيشرق النور بترفضه لأعمالهم شريرة ازاي انا عندي تشبيه صغير عشان خاطر المسيح كان دايما يتكلم بامثال لان المثل فيه آه يعني اقناع وفيه امتاع تصوروا معانا مين مننا سليم العينين يكره النور آه في الضلمه يعني بيدور كل واحد مننا بيدور على النور في الضلمه نعم واحد بس اللي يكره النور ويفضل الضلمة يكره انه يشوف نور مين اللي عنده رمد حبيبي اللي عينيه مليانة بثور نعم بالدم على طول فالنور بيأذيه بيأذي عينيه نعم فأول ما حد يولع بالخطأ النور في الأوضة اللي وقعت فيها يصوت طفي النور عيني وجعاني لأنها مليانة إيه بثور نعم
حب- حبوب فلا يبغض النور إلا اللي عنده حبوب الخطية لكن الإنسان اللي عايز يعيش في النور يقول نوروا النور عم عايشيننا ليه في الضلمة بس ربنا مدلنا نور نور المسيح بيشرق يا أخي هل عينك سليمة ولا عينك رمضانة تحب تشوف النور وتاخد النور ولا أنت بتبغضه عشان تعرف لو كنت بتبغض نور المسيح يبقى عينك رمضانة صلي معايا لو كنت تريد ان النور يخش حياتك صلي معايا صلي يا ربي اسالك ان تشرق بنور معرفتك في حياتي عرفني الطريق عرفني خلاصك عرفني حبك عرفني نعمتك وانا بقبلك مخلص شخصي لحياتي امين امين شكرا يا قدس ابونا شكرا على الموضوع الشيق وشكرا على الطرح الجميل آه، احبائي آه، مكتوب في انجيل مر- مرقس ها انا ارسل امام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك صوت صارخ في البريه اعدوا طريق الرب اصنعوا سبله مستقيمه الكلام دوت كان عن يوحنا المعمدان بيعد الطريق للمسيح ودلوقتي احنا بتبشيرنا بيسوع المسيح برامجنا في بيوتكم بتعد الطريق للمسيح لتكون كما في نبوءة إشعياء مبارك شعبي مصر أمين إذا كنتوا عايزين تعرفوا أكتر خشوا على ال website بتاعنا حوار الحق dot com بنشكر قدس أبونا مرة تانية ودايما ربنا يستخدمك لإعلاء مجد اسمه وإلى اللقاء إلى اللقاء